خلق الله بادئا وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة ولا زال حديثنا موصولا مع تلك العقائد التي انفصل بها, بها وفيها الشيعة عن جمهور المسلمين وخرجوا بها عن دين رب العالمين وكنا قد وقفنا عند الحديث على اعتقادهم بعصمة الأئمة واعتقادهم بعصمة الأئمة هذا اعتقاد أساس وهذه قاعدة أساسية في الإمامة وهي أن المبادئ الأولى في كيانهم العقدي ولها أهمية كبرى عندهم ولذلك اتفقوا كما يقول المجلسي على عصمة الأئمة عليهم السلام من الذنوب صغيرها وكبيرها فلا يقع منهم ذنب أصلا لا عمدا ولا نسيانا ولا لخطأ في التأويل ولا للإسهاء من الله سبحانه يعني لا يقع منهم الذنب أبدا لا عمد ولا خطأ ولا سهوا كمان لا بتأويل ولا بغير تأويل ولا شك ان هذا هذه العصمة بهذا المعنى لم تقع حتى للأنبياء عندنا فهذه العصمة بمعناها المطلق هذا العصمة التامة من الوقوع في أي خطأ كبير أو صغير عمدا أو سهوا هذه العصمة بهذا المفهوم لم تقع حتى للأنبياء فالأنبياء كما هو مذهب عامة أهل العلم معصومون من الوقوع في الكبائر فلا تقع منهم الكبائر أصلا لا عمدا ولا خطأ ولكنهم كما ذهب إلى هذا أكثر علماء الأمة تقع منهم الصغائر بدون قصد تقع منهم الصغائر خطأ يعني ولا يقرهم الله تعالى عليه وإنما ينبههم إليه فيتوبون ويغفر الله لهم وشواهد هذا كثيرة جدا منها ما وقع لآدم عليه السلام وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فآدم عليه السلام نهي عن الأكل من الشجرة فأكل منها وقع في هذه المعصية التي نهاه الله عز وجل عنها وأكل من الشجرة وعد ذلك معصية عند آدم عليه السلام واعترف هو بهذا قال ربنا ظلمنا أنفسنا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وغفر الله له ورحمه فهذا آدم عليه السلام وهو أحد الأنبياء يقع منه الخطأ ويقع منه المعصية ويغفر الله له لكن كما قلت إذا وقعت الصغائر من الأنبياء أو من بعض الأنبياء فإنما يغفرها الله لهم وينبههم عليها ولا يقرهم عليها وموسى عليه السلام لما ضرب ذلك الرجل القبطي يعني وكزه فقضى عليه واستغفر ربه بعد هذا وتاب الله تعالى عليه وكذا داود عليه السلام لما تعجل في الحكم ونبهه ربه عز وجل فاستغفر ربه وخر وخر ذئبا وأناب فكل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس لما وقعت غزوة بدر واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أسرى بدر فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أهلك أهلك أرى أن تفاديهم وننتفع نحن بالمال نحن الآن لسه في وقت ضعف وفقر وهذا المال يعيننا على قتالهم نفديهم نقبل منهم الفداء ونأخذ هذا المال نستعين به على قتالهم المرة القادمة وبرضه نديهم فرصة لعل أحدا منهم يسلم وعمر قال يا رسول الله هؤلاء هم صناديد قريش هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها أرى أن تأمر كل واحد بقتل أحدهم تأمر عليا فيقتل عقيلا وتأمرني فأقتل فلانا نسيبي أحد وأهله يعني وتأمر فلانا فيقتل فلانا لا تبقي لهم أحد لا تبقي لهم باقية وكان النبي صلى الله عليه وسلم هواه مع هوى أبي بكر أعجبه قوله ومال إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وهما قاعدين يبكيان فقال يا رسول الله أخبرني ما يبكيك أنت وصاحبك فإن كان ثم بكاء بكيت وإلا تبكيت قال له قولي بتعيطوا ليه لو في حاجة تستدعي البكاء وأنا هعيط مني لنفسي خلاص أنا هعيط ما كانش أفتعل البكاء مجاملة لكم ومجاملة ومشاركة لكم فيما أنتم فيه فقال صلى الله عليه وسلم لعمر لقد عرض علي عذاب أصحابي دون هذه الشجرة الشجرة كانت بينهم كانت أمامهم يعني لأنه قبل الفداء وأنزل الله تعالى عليه مكان لنا كله أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة فهذا عاتب الله فيه نبيه وعرض عليه عذاب أصحابه لرأي سار فيه وراء أحدهم اجتهادا منه صلوات الله وسلامه عليه فالخطأ يقع من الأنبياء لكن هذا كله فيما في غير ما يتعلق بالتبليغ أما التبليغ تبليغ الدعوة ونقل الوحي فهذا لا يقع فيه خطأ أبدا لا كبيرا ولا صغيرا لا عمدا ولا سهوا أبدا لأنهم لا يخطئون في التبليغ وقد دلت على هذا النصوص المتكاثرة في كتاب الله عز وجل لكن ما سوى التبليغ ما يتعلق بأمور الأمور العادية أمور الحياة العادية بعيد عن تبليغ الوحي إلى البشر فإن الأنبياء بشر أمروا بتبليغ وحي فهم في موضوع التبليغ لا يمكن أن يخطئوا لكن في كونهم بشر يقع منهم ما يقع من البشر أحيانا لكن الله لا يقرهم على ده وهذا إن وقع وقد طبعا نادرا ما يقع هذا نادرا ما يقع لكن قد يقع فهذه العصمة التي للأنبياء اللي هم أجل الخلق على الإطلاق ليست للأسف على قدر عصمة الأئمة التي يزعمها الروافض عليهم من الله ما يستحقون هم يزعمون أن أئمتهم معصومون تماما حتى من السهو وللأسف هذه الدعوة لن نجد لها صدى أصلا في الواقع العملي للأئمة يعني هتيجي تلاقي الكلام ده اهو وهتجد كتبهم ملأى بالروايات عن الأئمة يستغفرون من ذنوبهم ويسألون الله أن يسترهم عليها حتى سيضجون من هذا ففين الكلام ده ولعل عقيدة العصمة هذه المفبركة هم جماعة بيبالغوا في كل حاجة كل شيء عندهم مبالغ فيه جدا جدا يعني حتى لما جابوا عصمة تبحثوا عند الأنبياء لا ده احنا فوق الأنبياء الأنبياء يقع منهم ممكن السهو في غير التبليغ أو الخطأ الصغير ويعنه وينبههم الله ثم يتوبون منه ويغفر الله لهم ويرحمهم لكن الأئمة ما فيش خالص خالص ما لا أي غلطة لا عمد ولا سهو ولا حتى خطأ ولا أي حاجة فده سبب لهم بعد هذا أو كان سببا في نشوء لاعتقاد اعتقاد القول بالإيه بالبداء اعتقاد القول بالبداء ليه لأنهم بدأوا يقولوا كلام يقولوا ان الأئمة المعفومين قالوا ان هيحصل كذا ودول لا يخطئوا أبدا فيحصل حاجة غير اللي قال عليها الإمام المعصوم فتقول له فين يا عم الكلام دوت الله مش انت قلت الإمام بيقول ان فلان ده هيموت ما ماتش اهو وفلان ده هيتهزم ما اتهزمش فازاي يبقى معصوم ويقول كلام غلط بيقول لك انه بدا له اه لا هو في اخر لحظه غير رايه هو المفروض الامام عارف كل حاجه وعارف اللي هيجي واللي هيحصل وكل حاجه فلما يقول حاجه وتطلع كذب يبقى هو بدا له يبقى هو غير رايه في اخر لحظه بس بس هو اكيد ما غلطش ولا حاجه ده الواقع اللي اتغير عشان خاطره يعني تمام وطبعا للأسف هذه الفكرة غريبة عن أصول المسلمين بل عن أصول أهل الديانات جميعا فكرة العصمة بهذا المعنى الرافضي والشيعي فكرة مستوردة غريبة لا هي لا لا لا, لا ليست موجودة لا في لا في دين أحد من الأنبياء السابقين على الإطلاق جابوها منين دي من الذي وضع لهم هذه الفكرة يرى كثير من الباحثين ان هذه الفكرة فكرة عقيدة العصمة دي أول من وضعها أو أول من اخترعها للروافض رجل يسميه يسميه المسلمون بشيطاق بشيطان الطاق بشيطان الطاق وتسميه الشيعة بمؤمن آل محمد محمد بن علي بن النعمان رجل اسمه محمد بن علي بن النعمان ابن أبي طريف الباجلي ولاء أبو جعفر الأحول ده راجل أحول من أهل الكوفة كان كان العلماء وكان أهل زمانه يلقبونه بشيطان الطاق كان شيطان كانوا يسمونه بهذا يعني وكان رافضيا ومغاليا في الرفض في منطقة اسمها طاق المحامل في في العراق يعني وكانوا يسمونه بشيطان الطاق وجماعة الروافض طبعا يسمونه مؤمن آل محمد مؤمن آل محمد وهو عند بقية الناس يسمونه يسمونه إيش شيطان الطاق ويزعم بعض الشيعة أنه من أصحاب جعفر الصادق فهذا الرجل شيطان الطاق هذا هو الذي ابتدع للروافض فكرة القول بالعصمة بهذا المعنى الغريب جدا الذي لم يقع للأنبياء كما قلنا الذي لم يقع للأنبياء والناظر في تاريخ الشيعة من أول بداية هذه الفكرة الخبيثة التي تؤله لأن الذي لا يشفو ده ولا ينام ولا الذي لا يشفو قط ولا يخطئ ولا هذا هو الله عز وجل فقط ليس هناك أحد من البشر أبدا يعني معصوم من السهو ومن الخطأ إطلاقا يعني فهذا لا يكون إلا الله ولذلك ترى هناك اضطراب واسع جدا في كتبهم في مبدأ الأمر وفي منتهاه كما لعلي أوضحه بعد هذا الفاصل فابقوا معنا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته
عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل ولا زال حديثنا موصولا مع الحديث عن العصمة عند الروافض وكيف أن هذه العقيدة تخالف ما عليه المسلمون بل ما عليه كل أصحاب الملل ولذلك حتى هم في كتبهم ترى هناك اضطرابا واسعا جدا في تقرير هذه العقيدة وتطورها يعني مثلا في عصر أبي جعفر بن بابوية القمي سنة 381 وفاة هذا الرجل في هذا الوقت يعني وفي أيام شيخ عبد ال- محمد بن حسن القمي أيضا آه، كان في هذه الحقبة أواخر القرن الرابع ال- الهجري أوائل القرن الخامس كان رأي جمهور الشيعة أن أول درجة من درجات الغلو هي نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم نفي السهو عن النبي بس ده كان هذا الكلام كان في أواخر القرن الرابع الهجري في أيام ابن بابوية القمي وابن الحسن القمي كانوا يرون أن أول درجة من درجات الغلو هي نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يعدون من ينفي السهو عن الرسول من الشيعة الغلاة اللي يقول ان الرسول لا يسهو كانوا هم يقولوا كده الشيعة في آخر القرن الرابع فهذا شيعي غالي ده مزودها خالص ولكن الحال تبدل بعد ذلك وأصبح نفي السهو مش عن النبي بقى ده عن جميع الأئمة من ضروريات المذهب وما ينفعش حد شيعي ما ينفيش السهو وما ينفيش كل هذا الكلام عن عن الأئمة مش عن النبي كمان صلى الله عليه وسلم وقد كان الخروج ب- ب- بهم عن مر- عن مسألة النفي السهو هذا دخول بالأئمة في مرتبة من لا تأخذه سنة ولا نوم وهو الله عز وجل ففي بحار ال- الأنوار وطبعا هناك كان هنا- كان هناك فرقة مجهولة ي- يرونها من شذاذ الشيعة في ذلك الوقت يقولون بهذا يقولون بنفي السهو والنسيان عن الأئمة كان هذا كان في أول تاريخ الشيعة كان هناك فرقة شاذة مجهولة الهوية آه، يتبرأ منها الشيعة ويحطون عليها تنفي السهو والنسيان عن الأئمة وبعد كده أصبح هذا هو معتقد الشيعة جميعا كيف عجب يعني في كتاب البحار للمجلسي أنه قيل للرضا الإمام الرضا هو الإمام الثامن من أئمة الشيعة قيل إن في الكوفة قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع عليه السهو في صلاته بيقولوا له إن في الكوفة قوما يزع يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع عليه السهو في صلاته فقال كذبوا لعنهم الله إن الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا هو ده الإمام الرضا آه، إمامهم الثامن بيقولوا له في جماعة في الكوفة بتقول النبي ما كانش بيسهو في الصلاة ما حصلش منه سهو في الصلاة مع ان هذا ثابت فال- فقال الرضا عن هؤلاء الشيعة قال كذبوا لعنهم الله الذي لا يسهو هو الله فقط لكن البشر يسهون سواء أنبياء أو غيرهم يقع منهم هذا وليس هذا عيبا أصلا بل هذا من ضروريات البشرية بل خارج نطاق التبليغ يعني مفيش مشكلة ده كان الأصل وكان ده الأمر في أوله عندهم ثم تطور الأمر ليصبح بعد هذا المذهب الرسمي لكل الشيعة نفي السهو والنسيان عن الأئمة مش حتى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكما قلنا كان معتقد العصمة من أسباب نشوء عقيدة ال- البداء والتقية البداء والتقية كانوا م- عقيدتان نشأتا بسبب العصمة زي ما كده م- م- مسألة ال- القول بتحريف القرآن كان سببها موجو- موضوع الإمامة والنص على علي لما قالوا ان علي منصوص عليه في القرآن طب فين قال لك الصحابة حرفوا القرآن فكان تكفير الصحابة والقول بتحريف القرآن من نت- من نواتج القول بإمامة علي والنص عليها في القرآن طب القرآن ما فيهوش كلام من ده. قال لك ما الصحابة الكفار شالوه فكده عقيدتين جا- جم بسبب العقيدة دي ما كله مبني على بعضه والعصمة دي جابت لهم مصيبتين كمان جابت لهم التقية اللي هنقولها بعد شوية وجابت لهم البداء القول بالبداء انت بتقول ان هو معصوم تقول ان هو معصوم وهو اخبر بان هيحصل بكره كذا وما حصلش يقول لك بدا له هذا هو كان بيقول كده في الاول بعدين آه، بدا له ان يغ- ان يغير كلامه يعني طب ده انتوا بتقولوا ان هذا الكلام من اللوح المحفوظ هم بيقولوا ان الائمه مطلعين على اللوح المحفوظ ويعلمون ما كان وما يكون وهم معاهم نسخه طبق الاصل من الايه من علم الله لا يخفى عليهم شيء حتى لما كنا بنتكلم سابقا في فضائل الائمه بتاعتهم بيقول لك ان ربنا يعني آه، ربنا اعطى الائمه سبعه و- سب- للاسم الاسم الله الاعظم 72 حرف ما اعرفش اسم ايه ابو 72 دوت في اسم في الدنيا 72 حرف ده, ده حتى ولا اي ما, دي- ما تجيش خالص ده لا اسم حتى مركب ولا حتى اسم يعني مجمع ولا حاجه خالص اسم ايه ال 72 حرف دوت ده شكلهم مش عرب ده كلام شكله بيتكلم على اسامي فارسيه اسامي عبرانيه لكن اسامي العرب ما فيش اسم 72 خالص ولا يتقري ولا يتشاف وما وقصده 72 حرف ورا بعض يعني ولا هو مكون من 72 حرف ما تعرفش كلام يعني ايه كلام ناس مش عرب اكيد اللي هو وضعه ده اكيد مش عرب مش عارف ان العر- إن العربيه ما فيهاش الرقم دوت لا اسماء ولا وضعا المهم فبيقول لك ان ال 72 اسم 72 حرف من الاسم الاعظم الله تعالى اطلع على ائمه على 71 وخلى واحد ليه هو و- و- و- واصر بحرف من 72 حرف لنفسه طب ايه فائده الحرف النا- ال- ال- الناقص ده لو انت حتى جدلا معاك كلمه 72 حرف هتيجي على الحرف الناقص ما انت هتلف عليه بكل حروف الالف باء وهتحط واحد وخلاص ايه ايه يعني فاهم فيعني الموضوع عندهم الجماعه بياخدوا copy كده ايه لا قص ولصق يعني من من اللوح المحفوظ فلما هو بياخد من اللوح المحفوظ وعلمه من علم الله وهو رجل معصوم ومش ممكن يخطئ وقال ان فلان هيموت بكره ودي جايبها من فم الكنترول من اللوح المحفوظ طب ما ماتش ها يبقى الإمام بتاعك ده مش عارف حاجة لا عارف طب ما ومعصوم وما بيغلطش ولا يسهو وما اتلخبطش ولا غلط ولا كان قصده فلان طلع فلان ده هو قصده عليه ده ما حصلش ليه يقول لك بدا لله اصل ربنا حاشاه من هذا بعد ما كان بما هيموته بدا له ان هو يخليه يعيش كمان سنتين مش مشكله وهيموت بعد سنتين ان شاء الله طب بعد سنتين جينا هو ما ماتش ما هو بعد ما كان هيموته بدا له ان هو يخليه كمان اسبوعين 20 سنه كمان وبالتالي طب انا طب أنا- طب أنا امسكه فين دوت كيف كيف امسك بهذا الدجال اللي كل حبه يغير كلامه ويقول لك أنا مش من العلم مش مشكله مش عندي انا بجي انا بجيب لك من اللوح المحفوظ بس اللوح المحفوظ بيتغير كل يوم ربنا كل يوم بغير الكلام انا طب انا اعمل ايه بدا لله خد بالك طبعا هذا هذا من العقائد الكفريه معتقد هذا كافر معتقد هذا على الله تعالى كافر وطبعا حطوا معاها كمان التقيه لو ما لو لو لو موضوع مش مستاهل يغلطوا فيها ربنا يعني حاشاه جل في علاه وسبحانه وبحمده عما يقول هؤلاء المجرمون وعلى علوا كبيرا موضوع بسيط يعني يقول لك دي تقيه طب الامام قال ان هو بكره هيبقى في الكوفه ما جاش الكوفه يقول لك تقيه هو كان بيقول كده بس هو في الواقع كان هو فين دلوقتي قول لي هو فين هو الان في مكه هو كان بيتقي ورايح كوفه بس هو في مكه بيضحك على الناس يعني فاخترعوا التقيه ان هو ان ال- ان ان, إن هو يقول كلام غير اللي عارفه وغير الواقع فلما تقول له ده ده معصوم ازاي يقول كلام غلط ما حصلش يقول لك دي تقيه قال هذا تقيه هو عارف الصح فيه بس ما رضاش يقول وكان بيضحك عليه تقيه يعني بينصب على الناس تقيه تاخد بالك ولو موضوع بقى يعني كده متعلق بقى باجال وحاجات وموضوع متعلق بعلم الهي يقول لك والله المشكله مش عند المشكله عند ربنا هو اللي غير كلامه وهذا كفر حاشاه سبحانه من هذا فلا يبدل القول لديه جل في علاه وسبحانه وبحمده إيه، حتى ان بعض بعض الشيعة ترك المذهب الرافضي بسبب هذه العقائد اللي هو فهم ده بعض العقلاء ما اللي بيع قال بيمشي على طول اللي بيع قال وما بيكونش منتفع وبياخد نصيبه من الخمس النصب ده النصب العالمي انه ياخد الخمس من كل الناس لمين ما تعرفش في جيب مين في جيب النصابين طبعا واخد بالك فاللي بفوق بيخلع فمحقق سليمان بن جرير اللي هو تنسب له الطائفة الجريرية أو السليمانية من فرق الزيدية كان الأول رافضي كان مع الجماعة المخرفين دول بيقول بالبداء وبالرجعة وبالعصمة وبالبتاع ثم الراجل لما تفكر في الأمر رأى أن عقيدة البداء والتقية دي حيل حيل دي عقائد احتيال من الشيعة لتغطية مصائبهم واختلا- و- و- وتناقض كتبهم وتناقض مزاعمهم وتناقض ما ينسبونه الى الائمه زي امام يقول على فلان في النار وهو هنا يقول عليه في الجنه لما جبنا قبل كده زراره بن اعين زراره بن اعين ده بتاعهم وبيرفعوه لمقام الصديقين والشهداء وينقل لك عن جعفر الصادق مره يقول ان هو في في الجنه وهو في اعلى عليين وشايفه قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم جنبه كده بالظبط وبعدها بكم صفحه في نفس الكتاب يقول لك انه في الدرك الاسفل من النار مع الشياطين ده مين دوت هو هو هو هو ازاي يعني يعني هو ازاي مع في الجنة هنا و... فيقول لك اه ما هتلاقيه قال دي تقية وقال دي حقيقة يعني كده وبالتالي ما- مش ممكن تاخد معاه حق ولا باطل اي حاجه يقولها لك تطلع غلط كذب في كذب يقول لك انا والله كنت بقولها تقيه مش قصدي الحين انت عايز ايه انت ما يطلبه المستمعون انت عايز يبقى نبقى كده يبقى ده الصح والتقيه الناحيتي لا انا من الجماعه الناحيه دي انا من الناس التانيين يبقى انا التقيه هنا والحق الناحيه الثانيه فهتروح منه فين دوت كل حاجه جاهزه يعني زي ما بقول لك كده كل حاجه والعكس جاهز مفيش مشكله عايزين من ده نجيب لكم من ده عايزين من ده موجود ونغير كلامنا في خمس دقايق ونقول لك تقيه ونقول لك ان احنا ده لمصلحه الديانه ومش فكيف تتفاهم مع هذه الاشكال واحد ملوش مبدا ورجل كذاب ويغطي كذبه بهذا الدجل وينسب باطله لربه ده تتفاهم معاه ازاي ولهذا قل ما يرجع من هؤلاء الضلال إلا من أعطاه الله العقل اللي عقله بفوق بيجري ولسه سادة في غيه بقى عليه من الله ما يستحق وزي ما قلنا ان العقيدة نفسها اللي بيحكوا عليها العصمة بالمن... بال... بال... بالشكل الخرافي دوت اللي هو لا نسيان ولا سهو ولا حاجة كتبهم كلها تكذب ذلك كلها تكذب هذا فهذا جعفر الصادق رضي الله عن جعفر وعافاه ما يقول هؤلاء المجرمون لما ذكر له السهو قالوا له السهو والأئمة بتسهو وجعفر أحد الأئمة الكبار قال أو ينفلت من ذلك أحد الكلام ده في البحار بحار الأنوار للمجلسي بيقول له السهو فقال جعفر الصادق أو ينفلت من هذا أحد وفي حد في الدنيا ما بيسهوش ده الأنبياء سهي عليه في غير التبليغ يعني يبقى إحنا نروح فين يقول ربما أقعدت الخادم خلفي يحفظ علي صلاتي طب ده يبقى ده يبقى معصوم بقى بالمنظر اللي بيحكوا فيه دوت سيدنا جعفر بيقول على على على وفق كتبهم هم على وفق كتبهم بيقول ربما اقعدت الخادم خلفي يحفظ علي صلاتي بيقول ممكن اجيب الخادم العبد ولا الخادم قاعد ورايا وعشان يقول لي كده ايه بحيث لو انا سهوت يقول لي سبحان الله باقي ركعه زود كمان ناقص ركعه وده احد الائمه الاكابر طب اين العصمه اين عصمه النسيان والسهو راحت فين ما في طب ما هو وفي الصحيفة السجادية أن من دعاء علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه قال اللهم لك الحمد على سترك بعد علمك فكلنا قد اقترف العائبة زين العابدين رضي الله عنه لو صح هذا الكلام عنه وهذا من كتبهم بيقول بس احنا بنجيب حجة عليهم يعني بيقول فكلنا كلنا قد اقترف العائبة عمل العيبة فلم تشهر سترته وارتكب الفاحشة فلم تفضح كم نهي لك قد أتيناه وأمر قد وقفتنا عليه فتعديناه وسيئة اكتسبناها وخطيئة ارتكبناها أكثر من كده حاجة ده كلام مين زين العابدين الإمام المعصوم على مذهبهم عصمة لا يقع فيها لا سهو ولا خطأ ولا نسيان الراجل بيقوله ليقر بالخطأ والذنوب والمعاصي ولا ينفك عن هذا بشر أبدا ومن يتتبع أخبار القوم وكتبهم يراها ملأ بمثل هذا الكلام ليقرأ نهج البلاغة المنسوب لسيدنا علي رضي الله عنه وعامة ما فيه كذب على سيدنا علي لم يثبت منها شيء وإنما ألف هذا الكتاب وضعه ابن أبي الحديد لابن العلقمي الوزير الخائن رمز الخيانة في تاريخ الإسلام معمول ليه لأعتابه كما يقول فكذب لكذب على كذب ظلمات بعضها فوق بعض يهتف في كلام علي ما يفضح هذا الكلام وينقضه كله وعلي رأس الأئمة رضي الله تعالى عنه ورحمه وبسبب هذا التناقض الواضح جدا انه كلام زي يقول لك اتفقوا المجلسي نفسه اللي راوي الكلام دوت مجلسي راوي هذه الأخبار اللي فيها إقرار الأئمة بالذنوب والمعاصي وسؤالهم التوبة كبقية للصالحين وهو نفسه بيقول اتفقوا على أن اتفق كل الشيعة على أن الأئمة معصومون عصمة من كل الذنوب عمدا وسهوا وخطأ وه... إيه ده فكيف هذا نفسه الراجل اللي جاب الحاجات دي جاب الحاجات دي ولذلك هو نفسه المجلسي جه في الآخر وبدأ يحس ان الموضوع بقى ريحته وحشة قوي وان الكلام ده ما يركبش عند عقلاء وان ممكن يكون حد لسه بيفهم في الشيعة يشوف الكلام ده فيعني يضجر ويخلع منهم كما فعل سليمان بن جرير اللي ساب الشيعة وراح بقى مع الزيدية عمل فرقة الفرقة الجريرية في الزيدية فالراجل برضه يعني بيقول لا يكون فيكم لسه حد عاقل فبيقول ايه بعد ما جاب الاخبار اللي بتنفي الاتفاق اللي زعمه في اول الكتاب بيقول المسألة في غاية الإشكال ده كلام المجلسي في بحار الأنوار بيقول المسألة في غاية الإشكال لدلالات الكثير من الأخبار والآيات على صدور السهو عنهم طب يا أنت يا راجل يا اللي بتفهم يا اللي عندك بقى حتة عقل لو كان عندك أصلا إزاي كثير الأخبار والآيات على صدور السهو منهم وإطلاق الأصحاب خد بالك إلا على من شذ منهم على عدم الجواز يبقى الأصحاب بتفهم ما بيفهموش يبقوا حمقى لما تبقى الآيات والأحاديث كلها تدل على وقوع ذلك وقوع السهو والخطأ والخطأ منهم وتقول لي كو والأصحاب العلماء علماء المذهب الشيعي كلهم مطبقون متفقون على عدم جواز وقوعه منهم طب ما هو وقع اهو ما هو ما انت نفسك بتروي اللي بتفهم ولا انت لا عقل لك كم- كامثالهم جميعا صدق الشعبي حمير كما يقول الشيعة هؤلاء حمير مش بني مش بني ادمين ابدا مفيش عقول لو خلقوا من غير البشر لكانوا حميرا ما يفهموش الكلام ده ما هو الراجل نفسه راوي الحاجات دي راوي في الاول راوي عشرات الادله عشرات ال- ال- الاحاديث والايات تثبت وقوع السهو من الانبياء والائمه ونصوصهم في ذلك وفي الاخر يقول لك واتفق اصحابنا كلهم على عدم جواز وقوع ذلك منهم الله. طب ازاي اتفقوا على حاجه هم نفسهم بيقروا بيها هو انتوا اعلم من الائمه ولا ايه هم أصحابكم دولي جماعة مفبرك المذهب جماعة مفبرك المذهب دولي أعلم من الأئمة أنفسهم المعصومين طب ما ده فيه نقد العصمة بتاعت الأئمة إن كنتوا بتألفوا عليهم بتزودوا عليهم ما بيقولوه مش بتسمعوا كلامهم في حاجة وشايفين كلامهم كله غلط ده, ده هدم لعصمتهم لما الراجل يقول لك أنا بأخطئ ويقع السهو مني وبجيب واحد يقعد ورايا حتى يحفظ لي الصلاة تروح انت تقول له لا لا لا انت مش واخد بالك يا جعفر لا يا سيدنا جعفر ده انت لا اعرفك انت في الحاجات دي انت لا تخطئ وانت لا تسهو يقول لك انا بجيب واحد عاد ورايا تقول له لا لا لا ده مش انت اكيد واحد شبهك يعني انت مش انت تقول له ايه ده اي اي ضلال هذا اي ضلال هذا انا مش عارف سبحان سبحان الخلاق لله في خلقه شؤون فالراجل مع انه شايف بعينه اهو يقول لك والمش والموضوع مشكل بس العجيب ان هم كلهم متفقون على ذلك متفقون على وهذا مما يدل على ان الشيعة تجمع على الضلال اهو ده بنصوصهم اجمعوا على الضلال ضلال اللي هم كانوا يرونه ضلالا ويرونه غلوا و... و... و... و... والرضا يلعنهم يقول لعن الله من يقول هذا الذي لا يسه هو الله ويرون هذا في كتبهم ويتفقون على قول الملعونين يتفقون في آخر الأمر على قول هؤلاء الملاعين ويجعلونه المذهب الرسمي الذي عليه جميع الأصحاب فهل رأيتم في الدنيا إجماعا على باطل أكثر من هذا ولا ده, ولا ده إلا رفع للثقة عن عقول هؤلاء وعن مذهبهم كله مذهب يجتمع أهله على ضلالة فأي مذهب هذا هذا ما يتعلق بموضوع العصمة زي ما قلنا العصمة خلفت ليهم مصيبة تانية اسمها التقية ما هذا المعصوم ده بقى احيانا بيقول كلام وبتلاقيه غلط طب ازاي معصوم ما بيغلطش ويقول الكلام دوت قال لك ما بقى دي قالوا تقية وهنشوف هذا هذه التقية بعد هذا الفاصل فابقوا معنا
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر moon face الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع moon face انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم moon face فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عايز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه اجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور انت كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حللي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات 437 أو تليفون رقم 011 خمس اتنينات 156 وجه القمر أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر انا بشكرك على زيت كنوز انا الله.
جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 خمس خمسات 437 أو تليفون رقم 011 خمس اتنينات 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك مع كنوز شعرك دايما أجمل دايما أجمل
عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل ولا زال حديثنا موصولا مع هذه العقيدة الجديدة من عقائد القوم المخترعة والتي دفعهم إليها تغطية مصائبهم وكذبهم ودجلهم وإفكهم في العقيدة الإيه التي سبقتها وهي عقيدة العصمة فلما يتكلم المعصوم المزعوم بكلام يخالف الواقع طبعا هم للأسف يعني احنا بنتكلم الآن عما اخترعته اخترعه الشيعة وكذبوه على الأئمة رضي الله عنهم لكن الأئمة الأطهار آل البيت الكرام لا علاقة لهم بهؤلاء الدجالين ولم يقولوا شيئا مما ينقلون لهم في كتبهم هذا كله دجل وكذب وافتراء عليهم أساسا يعني لكن احنا بنتكلم عن الموجود يعني الآن المنسوب إليهم ظلما وزورا وكذبا تلاقيهم ناسبين كلام لجعفر رضي الله عنه أو لزين العابدين رضي الله عنه أو للرضا أو للكاظم أو لأحد هؤلاء الجلة الأطهار وتلاقي الكلام دوت مخالف للواقع في حين ان هم بيزعموا إن انهم معصومين لا يخطئون طيب ال- ال- الغبي الذي وضع هذه الاحاديث المفروض يبقى فاكر ان هو قبل كده وضع ان هم معصومين فيعمل حساب ويحط حديث لا ينفي هذه العصمة وما يبوظهاش لكن دائما الكذابين نسيين ولذلك يقولون إذا كنت كذوبا فكن ذكورا خليك فاكر طب واحد كاذب 120 مجلد ده مخه دفتر يعني ما هو عارف ان ما فيش حد بيقرا واللي بيقرا ما بيفهمش واللي بيفهم ما بيعملش حاجه بيسلم برضه بالباطل بالباطل لان هو عامل له قواعد تجعله يستسيغ الباطل هو عامل له مكبله من كل ناحيه بقواعد هذه القواعد لما يمشي عليها ويصي- ويسلم بها تجعله يقبل ما لا يقبل فبالتالي الكذاب بيحط هو ايه هو قلبه جامد بيضع ويلخبط ويعجن وقلبه جامد لان هو من الاول مظبط له دماغه ان هو لو جيت لو قلت لك ان الليل نهار والنهار ليل صدق كما سياتي الان لو قلت لك ان انت مش انت صدق فالراجل طبعا مصدق وما بيكذبش خالص وبالتالي الكذاب مش مكلف خاطره حتى ان هو يكذب كده ويسويها بيكذب زي ما بيجي في دماغه فتلاقي طبعا مع طول المدة وكثرة الكذابين واختلاف أمزجتهم و... وطبعا وأدمغتهم ده يكذب كذبة تنقض كذبة صاحبه ولا هو تنقض كذبة نفسه هو وتبقى المسائل إيه بايظة فلازم طبعا يعملوا قواعد هذه القواعد تضمن إنه مهما نكذب والكذب ي- يعارض بعضه بعضا يبقى ليه صرفة فمن الصرفة اللي عاملينها بقى عشان الكذب لما يخبط في بعضه كده ويبقى واضح للعيان يقول لك لا ده مش كذب لا لا لا لا, لا. هو اه هو قال مرة إن ده- ده في الجنة صح ده صحيح طيب وقال في النار اه وقال في النار طب ده كده مش تناقض ولازم نصدق واحد ونكذب واحد دي اخبار ده خبر هو بيخبر انه في الجنة ثم يخبر هو هو انه في النار فهو لو كان في الجنة يبقى قوله في النار كذب ولو كان الراجل فعلا في النار يبقى قوله انه في الجنة كذب فهو كاذب لا محالة على أحد الوجهين اختار لك حاجة صدق والتانية كذب ما تفرقش ليهم فيهم يعني فيقول لك لا ولا كلام من ده خالص لا لا لا طب ايه يا سيدي فهمونا قال لك ان هو لما قال ان هو في النار ده كان يتقي دي قالها تقية ولما قال في الجنة ده اللي هو كان ايه مس- م- معتقده فعلا طب انا اعرف بقى ازاي التقية من غيرها اه ده بقى راجع للمزاج المزاج انتوا عايزين ايه انتوا ايه اللي ريحكم اللي ريحنا احنا يبقى ده كذب يبقى ده كذب الناحيه الثانيه ده الصدق خلاص وانتوا اللي اللي ريحكم ان ده يبقى الحق ماشي ده الحق والكذب الناحيه الثانيه خلاص كده ترك الدين لاهواء الناس ده لو كان ده دين يعني اصلا دي العوبه يلعبوا بها هؤلاء الحمقى والمغفلون لكن احنا عندنا في دين الله عز وجل مفيش كلام من ده خالص خالص احنا عندنا قران واضح ثابت ما بيتغيرش لا في منه خمس آيات عند واحد مستخبيين ولا 6000 آية خدهم واحد وسافر وما رجعش وتاهوا مش لاقيوه ولا كلام من ده خالص القرآن عندنا موجود زي ما هو العلماء من ساعة ما ما كتبوه الصحابة إلى الآن لا زاد آية ولا نقص آية وعلماء الرسم وعلماء الفواصل عارفين محدد لك مذاهب العلماء في أول الآية وآخرها حسب اختلاف عدهم على المذهب الكوفي والشامي والحجازي ده معروف والناس تت- هذا الكلام عندهم ما بيتغيرش خالص القرآن ثابت وتفاسيره معروفة ما حدش يقدر يزود حاجة ممكن يستنبط اه كده اجتهاد لكن يغير حاجة موجودة او يأتي بشيء لا يحتمله اللفظ على لغة العرب ولا على ما ورد من, من, من تفسيره المأثور عمر ده ما يحصل لكن هم عندهم الجماعة أصلا عجم فرس بيبغضوا لغة العرب كبغضهم لدين الإسلام وأشد فبيخرفوا براحتهم يجيب آه كلام ملوش علاقة بالسياق يفهم فهم لا يدل عليه شيء أصلا لا بدليل الإلزام ولا المطابقة ولا التضمن ولا حاجة خالص كده يعني تقول له مش عارف يقول لك يعني كذا ك- ما لاش علاقة ببعض خالص فعندنا قرآن واضح خلاص محفوظ تفسيرات منضبطة لها قواعد تضبطها كلها أحاديث صحيحة معروفة لا تعارض قط بعضها ولا يعارض شيء منها القرآن أبدا إلا في إلا في عقول الضعفاء فقط اللي مش فاهمين حاجة وقواعد للشريعة معروفة ما ينفعش حد يجي عليها ولا ينفع حد يعديها حدود والأمة عندنا بقى لها 1400 سنة شغالة على هذا النمط وهذا النظام المستتب ولهذا يمكن محاكمة أي أحد وما يقدرش حد يزود أي حاجة في قواعد فوق الكل خلاص لكن عند جماعة بسلامتهم القرآن ده متفبرك ونصه ضايع مع اللي ضايع اللي لم- مش مش هيلاقوه خالص دوت واخد بالك وكمان اللي موجود مفيش حد يفهمه غير هم اللي ضايعين ولما يفهموه يفهموه بمزاجهم ملوش على لا قواعد ولا ضوابط ولا بتاع واللي ضاع دوت بسلامته سايب ناس مكانه هنا قاعدين بيسموهم الفقهاء والفهماء والأئمة الأولياء دول أصلا لا يفهموا العرب ولا انجليز ودول بقى هم المعصومين الجدد واللي قلوه يمشي ولو حتى من غير إسناد لو نقلوا نقل عن الله بغير إسناد فهو أصح من القرآن إيه دوت ومين دول وإيه ده والح- إيه المولد دوت دي ناس عايشة في مولد لا ضوابط ولا قواعد ولا نقل ولا عقل وهو تناقض واضح حتى هم بيجوا في الآخر كده ويتنحوا المجلس يجي م- قبل كده برضه جه في مسألة الإمامة وقال لك والله أنا فعلا أنا مش عارف يعني لما قال إن النبي إن, إن الإمام منصوص عليه إلهيا نص الله عليه ونص عليه رسوله وهو معصوم بعدين قال وقال ان هو اوحي اليه بشرع والموضوع متساب له هو يعني عايز يقول يقول مش عايز يقول يقول وان هو راى الملك قال لك ان هو بيسمع كان بيقول الفرق بين الامام والنبي ان النبي الرسول بيشوف الملك لازم النبي ممكن يشوفه يوم ما يشوفوش تاني يشوفه مره مرتين ويسمع الامام يسمع الملك يسمع جبريل قال وما يشوفوش بعد بعد شويه الراجل طبعا غلبه الكذب اللي هم عايشين فيه فراح جايب 200 300 روايه كلها على أن الأئمة ترى ال- ترى جبريل وترى الملائكة وبيقعدوا ياكلوا مع بعض ما اعرفش ياكلوا ازاي ويشربوا مع بعض وبيناموا مع بعض وهيصة فالراجل جه في الآخر قال والله أنا مش عارف ألمها ازاي دي صراحة الموضوع مشكل منين احنا فعلا بنقول إن هو ما بيشوفش والراجل طلع بيقعد معاه وبينام معاهم على السرير الملائكة بتنام معاهم تاكل معاهم رز ولبن يعني ازاي ما احنا لقينا لنا اصل اهو يا جماعة عندنا يقول لك فلان بياكل الناس العوام زمان كده يقولوا ايه فلان ده نايم بياكل رز ولبن مع الملائكة طبعا ده كلام فارغ الملائكة لا تأكل أتاري واخدين دي من الر... من أولاد الرافضي اللي هم الروافض اللي كانوا آه، لوثوا مصر وقتا طويلا ثم نجانا الله تعالى منهم وطهرها صلاح الدين الأيوبي اللي بيكرهوه زي عمر كده بالظبط خب- فأتاري واخدين العك ده من المغفلين دول اللي يقول لك ملائكة بتقعد تشرب معاهم وتاكل وتجلس على موائدهم تقعد معاهم على الموائد تعمل ايه يعني ها فالراجل قال لك والله انا مش عارف اطلع منها ازاي دي وتطلع ازاي ما انت كده كده مش طالع من اي حاجه ولما قالوا ان هم بيشوفوا النبي بيشوفوا جبريل قال طب ما لو هم بيشوفوا جبريل يبقى هم كده زيهم زي يبقى هم كده انبياء فعلا بس صراحه انا مش شايف لها صرف المجلس نفسه يقول لك وانا مش عارف اعمل فيها ايه دي ما هم طلعوا بيشوفوا الملائكه اهو وبيسمعوهم وبيجي لهم وحي طب ايه الفرق بين بين الامام والما- والنبي ما فيش اي فرق بينهم والنبي واخد بالك طب ازاي نطلع منها قال لك وكأنهم لم يطلقوا عليه اسم النبي مراعاة لخاطر النبي عشان بس لما يزعلش يعني براعوه يعني قوي بس لكن هم في الواقع انبياء ده طلعوا آلهة أهو، لا تأخذهم سنة ولا نوم فالتناقض الفج دوت جماعة شايفينه عادي وساكتين مفيش مشكلة وها- بيشوفوا له صرف بيشوفوا مغفل يضحكوا عليه كمان فلما تتعارض الأمور قوي يقول لك التقية إيه بقى التقية دي رخرة الاختراع الجديد التقية كما يعرفها المفيد التقية كتمان الحق وستر وستر وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين والدنيا انك تبقى عارف الحق زعم زعموا يعني وما تقولوش انت تبقى واثق ان الصحابة كلهم كفار ويسألوك تقول لا الصحابة ناس طيبين انا بحب الصحابة وهم عندك كلهم كفار القرآن محرف ولا من اللي قال كده القرآن زي الفل ده سليم 100% وأنت تعتقد اعتقادا جازما أن القرآن هذا محرف تماما هي دي التقية انك تبقى دجال نصاب ضلالي تمام هذا هو اعتقاد التقي انك تبقى نصاب ديني نصاب رسمي يعني والدين يأمرك بهذا ويخليك لو ما لو لم تفعل هذا النصب والدجل تبقى كافر ده ايه دين الرعب ده خد بالك تعال نشوف بيقولوا ايه جماعة المغفلين دول عن أبي عبد الله جعفر الصادق قال إن تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية ده دين النصب ده بقى إيه دين النصب ده دين الضلال والكذب والدجل ده هو في دين يبقى التقية فيه الكذب وت- و- وإخفاء الحق وإظهار الباطل تسع عشر الدين امال ايه الدين فين الدين ده بقى ما الدين كده خلص خلاص هو كده على الدين ده كده ما فيش دين خالص واعمل ايه بالعشرة الباقية في المية دي تسعة عشر الدين التقية ان انا ابقى كذاب وضلالي ونصاب بدون سبب وجعفر طب سم- الكلام دوت اللي جعفر ينسب هذا طبعا هذا كلام كذب على سيدنا جعفر لكن انا بنجاري الجماعه المغفلين دول المفروض الكلام ده رواه الكافي رواه الكليني في كتاب الكافي عن سيدنا جعفر سيدنا جعفر مولود سنة 80 هجرية توفى سنة 184 هذه الفترة كانت فترة عز الإسلام كان الإسلام فيها فوق وكان الإسلام فيه عز طب هو محتاج التقية في ايه محتاج يخبي ايه في الفترة دي والإسلام فوق في وقت العز لا وقت ضعف ولا وقت آه، هوان ولا حاجة خالص ما ما هو محتاج يد- يخبي ايه محتاج يكتم الحق ليه أصلا مع ان آه، معاذ بن جبل رضي الله عنه وكذا مجاهد بن جبر المكي يقولون كانت التقية في جدة الإسلام قبل قوة المسلمين فأما اليوم فقد أعز الله المسلمين أن يتقوا من عدوهم سيدنا معاذ بن جبل سابق العلماء وال- والمفسر الكبير تلميذ الصحابة اللي كان يعجبه منه كان ابن عمر يعجب من مجاهد هذا يعني إيه ده مش مش إيه مش ممكن في حد بالطريقة دي يقولون إن الت- إن التقية كانت في أول الإسلام وقت ضعف الإسلام فكانوا يتقون كان ممكن يباح للمسلم لما يجيبوا أبو جهل كده ويروح جايبه عايز يقتله ويقول له اشتم محمدا فممكن يشتم محمدا نفسا لما جاءه عمار وقال حملوني على أن أفعل وأفعل قال إن عادوا فعد إن عادوا فعد هيموتوه وكان الإسلام ساعتها في في وقت ضعف لكن لما أعز الله الدين ينفع حد يتقي لا خلاص بقى تتقي ليه اصدع بما تؤمر وقول اللي تعرفه و- و- و- ولا يكن ما يكون ما ترجعش في كلامك ف ال- ال- سيدنا جعفر ازاي يقول لهم تسعة وعشار دين التقية وهو في وقت عز الإسلام أصلا هيتقي من مين ده ساعتها الفرس تحت الأرجل والروم كذلك والإسلام فوق يملك الدنيا خايفين من مين إلا إذا كان هؤلاء واضعوا هذه الروايات ليسوا من المسلمين قطعا وهيخبوا حاجة مش من الإسلام صح وده اللي حصل فعلا فإن دين الروافض دين وافد هو خلاصة دين المجوس مع تحريفات اليهود مع تخاريف الزرادشتية هو دوت ففعلا ساعتها يا جماعة واضعوا هذا الدين النجس يومئذ في أيام عز الإسلام ما ينفعش يصرحوا بيه وإلا كانوا قتلوا جميعا وكان السيف مصطفى على رؤوس هؤلاء الزنادقة فكان لازم يخبوه لكن ساعتها المسلمين يخبوا دين من مين هو مين موجود غير المسلمين ده احنا بس اللي هنا صح فهذا مما يدلك على أن هذا الدين وضعه الزنادقة ووضعه المجوس يقول لك 29 دين التقية وانت محتاج تتقي أصلا من مين ما انت الموجودين دول كلهم مسلمين زيك ولا انت عندك حاجة غير اللي عند المسلمين انت ضد الإسلام اه ضد الإسلام انت جاي مجوسي اه مجوسي فعشان كده عايز معا... مش عايز حد يقول حاجة وبالتالي تجد ما وضع على لسان الأئمة الأطهار يومئذ كله يدور في هذا الفلك وهتلاقيهم مركزين على التقية بصورة غريبة جدا وبيعظموها قوي قوي إلى درجة تصل الكفر والإيمان إن المتقي مؤمن ومن لا يتقي كافر ها كافر إنه هيضيعهم هيفضحهم ولو نط نط وقال اللي يعرفه هيفضحهم لازم يبقى كافر لأن أنت لو نطط يبقى كافر اقعد ساكت خالص اكتم كما تضربنا الآن وإذا كانت التقية تسعة وعشر الدين فأين باقي الدين إيه باقي الدين أبو عشرة في المية دول يعني الإمامة دي بقى ولا حاجة لما التقية تسع عشر يعني زي تقول لي بقى أن الإمامة هي ركن الدين الأعظم هو ركن الدين الأعظم ده يعني 4% ما لسه معاك حاجة. لسه عندك العصمة ولسه عندك البداء ولسه عندك البلاوي الزرقاء اللي عندكم دي على دماغكم فلما تبقى التقية تسع أعشار باقي عشر نحط فيه بقى إيه نحط فيه الإمامة والعصمة والبداء والبراء والمش عارف إيه والرجعة والعك ده كله يعني هيطلع في الآخر الإمامة دي واخدة لها كام 2% 2% وتبقى ركن أعظم من الإسلام الله إيه دي أنتوا حتى كمان خياب في الحساب يعني مش خي- خي- خي- خي- خياب في عقلكم وخياب في دينكم وخياب في الحساب كمان ازاي يبقى هو الركن الاكبر واخد 2% بس من الدين وتسعة وعشار الدين حاجة تانية اللي هي اسمها التقية دي يعني ربنا يعافينا ويثبت عقولنا ويثبت قلوبنا على دينه آه، فعن أبي عبد الله قال اتقوا الله في دينكم فاحجبوه سبحان الله ربنا يقول السلام إنما أنت منذر بيقول له بلغ قول بلغوا عني ولو آية النبي بيقول بلغوا عني ولو آية والمجوس يضعون على لسان جعفر انه يقول اتقوا الله في دينكم فاحجبوه هو حد يقول لحد ده سر ده سر ولا دين الدين ده للانتشار الناس تعمل بيه ما احنا جايبين نبي والد- وعمالين الناس ت- ت- تؤذيه والدنيا مقلوبة عشان نخبيه في الاخر الكلام دوت طب جايبينه ليه الكلام دوت ايه لازمته بقى لما يبقى سر اللي خلق طب الجماعة اللي مش سمعوا السر ذنبهم ايه ذنبهم ايه ما عايزين يعرفهم السر غير اللي يعرفوا بحس يعني لعله ينفعهم ولا حاجه فده دين ده ولا ولا ولا ولا, ولا حاجة قبيحة يعني لما هو سر كده قوي الدين جاء لينذر به وليبشر به الناس وينذر به ويدعى إليه ده بيسموه دعوة بيقولوا بدأت الدعوة دين الدعوة دعوة فازاي يقول له اتقوا الله في دينكم فاحجبوه بالتقية أكيد دينكم ده حاجة قبيحة حاجة ما تتقالش فعشان لازم يستخبى هو الإنسان امتى يبقى بيتكلم كده سرا ومستخبي لما يكون بيقول كلام ما يتقالش أو كلام عيب أو كلام خايف خايف- أو مؤامرة أو كلام فارغ حي- خايف حد يسمعه لكن لما واحد يقرأ قرآن يتكسف لما واحد يدعو إلى الله عز وجل يبقى كده سرا ولا يقف كده في الميكروفون وبأعلى صوته وينادي نفسه وقف على الصفا وقال ونادى على معاشر وبطون قريش جاب قريش كلها وقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيرا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين قالوا نعم طبعا نصدق نصدقك ما جربنا عليك كذبا قط قال ف- فأنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد أنا رسول الله إليكم بعلو صوته كده بيدعو إلى الله فاصدع بما تؤمر ربنا يقول له فاصدع والكاذب المكذوب على جعفر رضي الله عنه يقول له خبي اوعى تتكلم خالص ده سر اوعى حد يسمع السر وشوش بيه الناس أي دين هذا ده ده عكس دين الإسلام خالص فبيقول لك اتقوا الله في دينكم فاحجبوه بالتقية فإنه لا إيمان لمن لا تقية له إيمان إيه بقى بتاع إيه وكذا يروي الكليني عن أبي جعفر المولود سنة 57 يعني في عصر الإسلام الذهبي يقول التقية من ديني ودين آبائي مين بقى آبائك يعني التقية من سيدنا علي سيدنا علي كان بيتقي إيه كان بيتقي إيه وبيتقي من مين ده هو كان أمير المؤمنين كان أمير المؤمنين الله طب ده كان يخاف من مين بقى آخر إيه الكلام الفارغ دوت لا ده أكيد قصدكم على- على واحد تاني اسمه علي مش سيدنا علي ده أكيد واحد تاني خالص أو ده أو ده كاذب من كاذب المجوس ع- ع- مخترع الدين الجديد لكن ديننا ودين علي رضي الله تعالى عنه أبي الحسنين ودين آه، أبنائه الأطهار سادتنا من آل البيت دين الإظهار والنشر والدعوة على دين العود مخبيه دوت فليقول لك إن التقية من ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له ويقول لهم إيه برضو كما في ال- في الكافي الكافي يقول خالطوهم بالبرانية وخالفوهم بالجوانية إذا كانت الإمرة صبيانية يا سلام على سجع الكهان هذا وضع هذا كاهن من كهنة المجوس سجع كسجع الكهان يقول لك خالطوا الناس بالبرانية البرانية اللي هي الايه اللي هو العلانية يعني يقول لهم لما ايه كامل يعجبهم يقول لهم محمد رسول الله كان بيعجبهم وابو بكر خليفة رسول الله والقرآن ده كلام جميل واحنا بنحب نسمعه زيكم نقرا بيه في الفاتحة والصلاة والكلام دوت اشتروا دماغكم الناس دي خد بالك وخالفوهم بالجوانية واللي في قلبكم في قلبكم الحقد وال... والبغضاء وال... والحسد وبغض الدين وإرادة هدمه وسب الصحابة وسب السلف ده اوعى ده بينكم من بعض ما تقولوش لحد إذا كانت الإمرة صبيانية إذا جاء الأمراء الصبيان يعني يعني يقصدون بتوع بنو أمية ولهذا ترى الكليني في كتاب الكافي يعقد أبوابا كثيرة للتقية باب كامل للتقية باب التقية يضع فيه أحاديث كثيرة حوالي 23 حديث في مسألة التقية دي وإن هي أهم حاجة في الدنيا وإن هي 19 الدين وإن الدين كله تقية الدين كله كذب في كذب إيش هذا الكلام ويردفه بباب آخر باب الكتمان يعني مش كفاية تقية كمان تقية وكتمان ويحط فيه 16 حديث تأمر الشيعة بكتمان دينهم الله يعني مثلا من هذه الأحاديث قول أبي عبد الله كما يفترون عليه وأكثر واحد كذب عليه في الدنيا جعفر الصادق من أكثر من كذب عليه يعني رحمة الله عليه ورضاه ده لو كان حيا اللي حرق هؤلاء الأوغاد كذبوا عليه كذب ولا قال حاجة خالص من الكلام ده ولا يعرف عنه حاجة الكلام ده وكل ما زين يقول لك قال جعفر قال جعفر يقول لك مذهبنا جعفري تبحثوا لنا كتاب لجعفر قال فيه أي حاجة ولا حاجة مذهب بلا كتاب مذهب بلا كتاب طب الشافعي عندهم كتب الشافعي والحنابلة عندهم كتب أحمد بن حنبل والحنفية عندهم كتب الأحناف أبو حنيفة والصاحبين أبي يوسف ومحمد والحنابلة عندهم روايات أحمد ما تعدش وانتوا بقى فقه سيدنا جعفر فين ضيعتوه فين يا مغفلين أين ذهب شو انتوا جعفرية عن مذهب الجعفري طب أين كتب مذهب الجعفري أي أرونا كتابا ينسب لجعفر أو جعفر كان بيقول انتوا كنتوا بتضيعوه يعني كفاية بس عليا تكتبوا لي كلام على الفارغ دوت 150 مجلد مش عارف في كتاب ايه وفلان 140 مجلد وده 500 مجلد وسيدنا جعفر صاحب المذهب وس- وسيد آل البيت و- وفقيه الدنيا يومئذ ولا كتاب كتبتوه عنه أي أي غفلة تلك أي غباء في ال- في الاختراع والكذب هذا نسأل الله السلام يعني جعفر كما يزعمون بيقول لبعضهم يا سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله يعني كده الشيعة مفروض صراحة لو ناس بتفهم تسمع كلام جعفر وآبائه ويكتموا الدين ده خالص اوعى حد يجيب سيرة التشيع ده تاني تنشروا ليه والدولة دولة الدولة السيئة دولة القذرة التي ترعى الإرهاب وتقتل المسلمين في العالم إيران بتنشر تشيع ليه وسفراؤها في كل مكان في العالم يقومون بعمل بنشر التشيع وكل حم- حياتها قائمة على هذا هي في في دستورها هذا ان هي تدعو وتنشر التشيع في بقاع الأرض وتدفع هنا وهناك وت- وتفعل كل ما بدا لها لنشر التشيع أنت ضالة أنت تخالفي مذهب مذهب الأئمة المزعومين عندكم ده بيقولوا ده دين ده دين السر ما حدش يقول حاجة اكتم ما تنطقش اسكت خالص ما تقول لحد حاجة فكل من دعا للتشيع وأظهر شيئا منه وأفشى سر الأئمة وناله من الله اللعنة وخالفهم وأذله الله ولا انتوا مش فاهمين ولا إيه ولا الكذاب نسي يعني نسي نسي الكذبة دي وقال لكم حاجة تانية ده هذا يلزمهم بلام دين الكتمان ولا تبثوا سرنا كما يقول أبو جعفر لا تبثوا سرنا ولا تذيعوا أمرنا طب يا جماعة يا شيعة يا اللي بتفهموا أبو جعفر بيقول لكم لا تبثوا سرنا ولا تذيعوا أمرنا اكفوا على الخبر مجور واقعدوا ساكتين وخلوه في قلبكم وأريحوا الأمة من قذاركم واستجيبوا لأئمتكم إن كنتم تفقهون لهذا العبث صلة نتمها في لقاء قادم إن شاء الله عز وجل حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير قد